الله الكريم وحكمه أمثاله نور الهدى للمتقين هذا مثال لليهود تشبهوا بحمارهم قد أهملوا الحق المبين نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم فتمثلوا بحمارهم في الأخسرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إخواني وأخواتي الأمثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها في القرآن أمرنا أن نتدبر فيها وأن نعمل بمقتضاها والأمثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها في القرآن أمثال متنوعة وأمثال مختلفة منها الأمثال المتعلقة بالعقيدة الأمثال المتعلقة بالعقيدة ومنها الأمثال المتعلقة بالأخلاق ومنها الأمثال المتعلقة بالقيم وفي كتير من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوصل للناس حقيقة معينة الناس مش قادرين يفهموا هذه الحقيقة يضرب الله سبحانه وتعالى لنا لهذه الحقيقة مثلا علشان معناها يكون اقترب مثلا من العقائد المهمة جدا اللي بتغير فعلا في حياة الإنسان إيمانه باليوم الآخر وعلم الإنسان بقرب الأجل وأنه قد اقترب من الموت أو الموت قد اقترب منه ده بيغير كتير جدا في سلوك الإنسان كم رأينا من أقوام كم رأينا من أقوام تابوا وعادوا إلى الله لما أصيبوا بمرض علموا أنهم أوشكوا بسببه على الهلاك وكم رأينا من أقوام ردوا المظالم لما علموا بقرب النهاية ده احنا ياما شفنا هذا الكلام فالله سبحانه وتعالى لما علم وقع كلمة الموت على نفوس الناس وأنها تغير كثيرا في حياتهم وقع كلمة الدار الآخرة واقترابها من الناس قد ايه بتغير في سلوكيات الناس ضرب الله عز وجل مثلا بقرب الساعة بصورة عجيبة جدا قال الله سبحانه وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أو هنا كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه المراد بل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر بل هو أقرب بل الأمر أقرب مما تظنون دي حقيقة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن كتير وكان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيضرب ليها المثل علشان يقول للناس خدوا بالكم المسألة قريبة جدا زي ما الإنسان منا بيغمض عينيه وبيفتحها في لحظة وبسرعة فكذلك أيضا اقتراب الساعة منكم كلمح البصر أو هو أقرب نفس المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في أواخر سورة القمر لما قال ربنا تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر تغمضة عين وتفتحتها مرة تانية بتكون الساعة خلاص قربت لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذا المثل عايز يقول لنا الآخرة قربت جدا فانتبهوا لها قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم المسألة قربت قوي طب قربت قد ايه مثلا فربنا يقول لنا كلمح البصر أو هو أقرب قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ومن عجيب الأمر ان ربنا سبحانه وتعالى افتتح سورة القمر بهذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر فممكن حد يسأل الاقتراب ده قد ايه فختم الله سورة القمر بهذه الآية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الأمر عبارة عن تغميضة عين وتفتحتها ده دلالة على ان الساعة قربت منا جدا واقتربت منا جدا ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا قد إيه الساعة قربت قال لنا فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة بغتة فقد جاء أشرطها أشرط الساعة خلاص انتشرت واتعرفت والناس كلها عرفت أشرط الساعة فده معناه أن الساعة قريبة جدا والله سبحانه وتعالى أيضا قال في كتابه سبحانه وتعالى أتى أمر الله أتى أمر الله بمعنى أمر الله هنا القيامة وربنا سبحانه وتعالى لم يقل سيأتي أمر الله وإنما قال أتى أمر الله وكأن هذا الأمر خلاص من شدة اقترابه كأنه أتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن الاستعداد لهذا اليوم ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا قد ايه المثل ده بالنسبه لنا مهم ان الساعه خلاص قربت ودنت منا جدا واحنا مش واخدين بالنا فقال صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهاتين وقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا انما مثل الدنيا كرجل استظل تحت شجره ثم راح وتركها الدنيا كده الدنيا كده المثل ده يريد الله سبحانه وتعالى منه أن يبين لنا شدة اقتراب الساعة إن الساعة قربت جدا وإن الساعة خلاص أوشكت فالإنسان منا لما يعرف إن الساعة قربت وإن الساعة فعلا ي- يعني شوفوا سبحان الله المثل عجيب كلمح البصر ده هو عبارة عن تغميضة عين وتفتحتها زي ما يروى في الأثر أن م- أن نوح عليه الصلاة والسلام طبعا عارفين نوح نزل عليه الوحي وعنده 40 سنة وعاش 950 سنة في قومه أدي 990 سنة وعاش كمان بعد الطوفان فترة من الزمان فلما جاءه ملك الموت قال يا نبي الله نوح طبعا عليه السلام يعني جلست في الأرض ما جلست وعمرت في الأرض ما عمرت فاضرب مثلا للدنيا قال والله عمرت فيها على قدر ما عمرت ولكن والله مثلي كمثل رجل دخل من دار لها بابان دخل من الباب الأول ثم خرج من الباب الثاني عاش أكتر من ألف سنة وبيقول سبحان الله أنا دخلت من باب وخرجت من باب تاني ربنا بيقول لنا افهموا ان الدنيا قليل ان الله جعل الدنيا قليل وما بقي من القليل الا قليل كما قال صلى الله عليه وسلم لماذا ضرب الله لنا هذا المثل ليه ربنا يقول لنا ان قرب الساعه عامل زي تغميض العين وتفتحها يعني كانك غمضت عينيك وفتحتها لا لا لا لا ده شوف تغمضت العين وتفتحها اللي خدت ثانيه امر الساعه اقرب من هذا ليه ربنا سبحانه وتعالى يضرب المثل ده ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا هذا المثل علشان يدينا ثلاث امور مهمه جدا حسن الاستعداد لهذا اليوم الذي حان اقترابه منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى جماعه من الناس ملتفين قال على ما اجتمع هؤلاء قالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عند القبر فجاث على ركبتيه فبكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل صدره و- و- وحجره ثم نظر الينا وقال اي اخوان لمثل هذا فاعدوا اخواني استعدوا لهذا اليوم لما نعرف ان الساعة قربت قوي هستعد لها بالعمل الصالح وعلى قدر ما انا مؤمن ان الساعة قربت قوي انا ساعتها هجتهد في العمل الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اكيس الناس قال اكثرهم ذكرا للموت واحسنهم استعدادا لما موت بعد الموت وقال الله سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة لأنه حس أن الآخرة قربت قوي قاعد طول الليل ساجد وقائم يتلو آيات الله ويقرأ كتاب الله راكع وساجد يوم أيقن أن أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب لما آمن بهذا المثل اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى من أيقن قرب الموت ومن أيقن قرب قيام الساعة يستعد لها بالتوبة حتى يلقى الله عز وجل نظيفا أبيضا من الذنوب والمعاصي علشان تبقى صحيفة حسناته يوم الإيه صحيفته يوم القيامة ليس فيها سيئات يبادر مباشرة للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فيجتهد في الطاعات علشان يزيد الحسنات في صحيفة الأعمال ويجتهد في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة حتى يمحو الله سبحانه وتعالى عنه كل ذنب وقع فيه قبل ذلك والأمر الثالث اللي نستفيد من ضرب هذا المثل ولذا قرب الله عز وجل لنا هذا المثل بهذه الصورة إن الإنسان منا يرد المظالم لأهلها لا يظلم أحد لأنه هيعرف يقينا أن يوم القيامة فيه قنطرة وهنتساءل على القنطرة عن هذه المظالم اللي احنا ظلمنا فيها بعض وللأسف للأسف آه، المظالم دي مظالم في الأموال ومظالم في الأعراض ومظالم في الدماء هيقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة اللي هو كلمح البصر هيجي بسرعة أو هو أقرب الإنسان منا لما هيشوف ده وهياخد باله من ده وهينتبه لده يقينا هيبتعد تماما هيبتعد تماما عن هذه المظالم هيرد المظالم لأهلها لأنه عارف إن يوم القيامة اللي هو كلمح البصر اليوم ده لا ينفع فيه دينار ولا درهم مش هينفع فيه فلوس ولا ينفع فيه أراضي ولا عقارات ولكن الأمر يوم ذلك بالحسنات والسيئات كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم إنما الحسنات والسيئات وما أمر الساعة إلا كلمح البصر الساعة قريبة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب الجنة والنار بيقرب الآخرة تماما كأنها, كأنها قريبة منا جدا قريبة منا جدا وكما أن شفع النعل ده أقرب حاجة للإنسان فكذلك أيضا الآخرة قريبة جدا منك ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا هذا المثل وبيعلمنا ان الساعة قربت قوي وأكد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ده بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقف الحياة بيقرب لنا المعنى ده أكتر وأكتر وأكتر يخرج ليصلي بالناس إماما فيقول صلوا صلاة مودع وكان صلى الله عليه وسلم يقول عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة وكان يقول نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة ليه ربنا بيضرب لنا المثل ده علشان ثلاث حاجات حسن الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لمحو الذنوب والمعاصي والأمر الثالث علشان نرد مظالم قبل ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى ويكون في الوقت ده القصاص بالحسنات والسيئات مش بالدينار والدرهم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا مثال لليهود تشبهوا بحمارهم قد أهملوا الحق المبين نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم فتمثلوا بحمارهم في الأخسرين أمثال قرآن الكريم لخلقه قبس تألق نوره للمهتدين خير الكلام كلام رب العالمين نور على نور لكل العالمين